أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله سعيد أنا وهذه الحلقة الثانية مباشرة بعد الحلقة الفائتة يعني هذه 17 بعد 16 أنا سعيد حين أحسست بسلاسة العقيدة بجمالها برقتها حين أحسست أن العقيدة شيء مريح مش صعب ولا معقد ولا مشاكل لقد استشرت كثيرا في الفترة الأخيرة من إخواننا وزملائنا وأحبتنا وعلمائنا ومشايخنا في قولي لما جئت عند مسألة خلق القرآن وقال في شرح العقيدة الطحاوية فيها سبعة أقوال قلت ولا سبعة ولا ستة ولا قولين اثنين هو قول واحد القرآن كلام الله غير مخلوق قلت له ايه رأيكم لما الواحد يقول كده فالكل اندهش وتعجب ثم وافق صحيح لما ربنا يقول حتى يسمع كلام الله وكلم الله موسى تكليما ارجع انا اقول بقى فيها سبعه اقوال مساله مش مستحمله مش محتاجه كذلك في مساله الرؤيه رؤيه الله عز وجل في الجنه اللهم ارزقنا الرؤيه وقلت لكم سبحان الله العظيم عجبني كلام الطحاوي جمع كل عقيدتنا كل تعاملنا في ديننا في كلمتين لا نتدخل في ذلك بآرائنا ولا بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله بس خلاص والله يا جماعة هو ده الدين كله ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله احفظها لي وخليها قانون في حياتك الإيمانية وانت ماشي لربنا يا جماعة أنا مش عايز أدخل في تفاصيل كتير لأني بحبكم في الله لكن أنا شايف إن الناس اللي داخلين في الدين عشان يتخانقوا عشان يقول ها أنا ذا أنا أهو قلت لكم قبل كده إن اللي ضلل راح فين ومن قبله كل الضالين اللي ضللهم وأضلهم دماغهم قلت لكم إن مشكلته زي ما قال مصطفى صادق الرافعي تحت راية القرآن مشكلته ان هو مفكر ان اللي هو فهمه ده محدش فهمه ما يعرفش ان هو جنب الناس اللي بتفهم مش فاهم حاجة ولكن الناس اللي بتفهم في الاخر سلمت الشاهد يا جماعة مش عايزين نطول في فروع خلينا على الاصل بتاعنا فانه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله كمل بقى في بقية العقيدة يقول ايه فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان الناس دول في كلامهم في بركة عجيبة جدا انا عايز اقول له احلى انت عرفت ازاي انت رتبت الترتيب ده ازاي ترتيب عجيب جدا فمن رام علم ما حضر عنه علمه زي ما قلت في اللقاء من اللقاءات اللي فاتت في نفس دروس العقيدة ان انا عينيا مجالها ربنا جعل مجال العينين اخرها ما تشوفش ورا الحيطه هو للعينين البشريه لو جابوا هم اشعه ليزر مش عارف جابوا ايه يشوف اللي ورا الحيطه ده موضوع تاني غير العينين لكن مجال العينين فين هو اخره الحيطه دي ما يشوفش اللي بعديها خلص خلاص مجال الاذن تسمع الى كذا كذلك العقل له مجال العقل له مجال يفهم فيه اعلى من كده العقل ايه ما يفهمش ما يعرفش ما يقدرش يوصل فعشان كده في علم محظور على العقل فمن رام علم ما حضر عنه علمه يبقى اللي طلب اللي منع منه الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم منعنا من التفكير في ذات الله قال تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله حديث صحيح السلسلة الصحيحة يبقى هي دي انت مسموح لك تتفكر في الالاء بص للجبال والاشجار والانهار والسماء والارض والمطر والبحر والنهر وال... وفي خلق الانسان وفي انفسكم افلا تبصرون فكر زي ما انت عايز اما لما تيجي عند الله بس ولا يحيطون به علما تقف عند حدك ولا يحيطون به علما فلذلك من رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه سلم حجبه مرامه مرامه حجبه مرامه مرامه اللي هو هدفه رغبته هواه اللي عايز يوصل له يحجبه عن خالص التوحيد ما يبقاش موحد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان يقول الإمام أبي العز الحنفي شرح الطحاوية هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ومن أضل ممن اتبع هواه إيه؟ بغير هدى من الله يبقى اللي عايز يمشي صح يبقى على هدى الله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم إن أبغض الرجال إلى الله إيه؟ الألد الخصم اللدود اللجاجة الخصم الذي يخاصم ويجادل في كل شيء يعني الألد الخصم اللي هو بيخالف في كل حاجة خالف تعرف يود ان في كل حاجة تقول له يمين هو يقول لك لا شمال ليه مناقشة وجدل عقيم ولدود تقنعه ما يقتنعش إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم والحديث متفق عليه في الصحيحين ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده فإنه يقول برأيه وهواه ويقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول فإنه قد اتخذه في ذلك إلها غير الله قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أي عبد ما تهواه نفسه وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها هم دول الثلاثة اللي يفسدوا الدين وهل أفسد الدين إلا إيه الملوك اثنين أحبار سوء علماء السوء ثلاثة الرهبان العباد اللي مش فاهمين اللي ما عندهمش علم وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وإقياستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك هؤلاء هم العلماء السوء اللي بيحلوا ما حرم الله والرهبان هم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأزواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس فقال الأولون إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وقال أصحاب الذوق إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف كله بيقدم على ربنا وربنا قال قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما ثلاث حاجات أولا تحكيم النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم اثنين أن يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ألا يجد في نفسه حرجا مما قضي فيتذبذب قول الإمام الطحاوي بقى تكملة النص الإمام الطحاوي بيقول إيه يقول فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا سبحان الله العظيم ولكن اللي ما سلمش لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورام علم ما حظر عنه علمه تلاقيه تحصل له الوسوسه والشك وتلاقيه مضطرب لا مؤمن مصدق ولا جاحد مكذب كافر جاحد مكذب لا لا لا, لا بالعكس طب مؤمن مصدق لا مش قادر امال ايه متذبذب هي دي المشكله الكبيره لانه ايه لم يسلم ودي مصيبه بتجينا اسئله كتير جدا في موضوع الناس اللي هي مشغله مخها وقاعد يفكر ليل ونهار يفكر اه اه اه ودماغه وبعد كده لما يفكر يبدا يسال وما يلاقيش يبدا يبحث ما يرتاحش ابدا احسن حاجه في الدين انك انت ايه سلم فانه ما سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم الشيخ يقول في الشرح يتذبذب أي يضطرب ويتردد وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم أو أراد أن يجمع بين علم الكلام وبين الكتاب والسنة وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت ابن رشد ذي عيله عشان كده تلاقي كتب كتير تأليف ابن رشد وده غير ده غير ده يعني ابن رشد مثلا بتاع الفقه آه، بتاع بداية المجتهد ده حاجة غير ابن رشد اللي هو الفلسفي بتاع الفلسفة ده حاجة تانية ابن رشد عيلة وابن تيمية عيلة وابن قدامة عيلة فابن قدامة برضه بتاع المغني غير بتاع مختصر منهاج القاصدين غير ده غير ده بس كلهم ايه ابن قدامة والإخوة ابن قدامة ابن رشد ابن تيمية عشان كده في كتاب اسمه المسودة بتاع ابن آل تيمية تأليف ايه آل تيمية الجد والابن والحفيد ابن تيمية بتاعنا اللي احنا نعرفه كلنا بتاع الفتاة الكبرى ده الحفيد أبوه لو مجد الدين ابن تيمية صاحب كتاب كفاية الأخيار اللي هو شرحه الشوكاني في نيل الأوطار ده مش ابن تيمية بتاعنا ده أبوه وجده له كتب أيضا فالشاهد أنا حبيت أقول إن ابن رشد ده الفلسفي العقلاني غير التانيين فاهم ازاي؟ له كتاب اسمه تهافت التهافت اصلا ده تعليق او تعقيب على كتاب اسمه تهافت الفلاسفه للشيخ محمد الغزالي محمد الغزالي بتاع احياء علوم الدين له كتاب اسمه ايه تهافت الفلاسفه هو الف عليه كتاب اسمه ايه تهافت التهافت فبيقول ابن رشد وهو من اعلم الناس بمذاهب الفلاسفه ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت ومن الذي قال في الالهيات شيئا يعتد به اخر ما بحث ووصل ودرس قالوا ايه في الاخر قالوا ايه الفلاسفه ومن الذي قال في الالهيات شيئا يعتد به كله كلام فارغ ملوش لازمه الامدي الامدي له كتاب اسمه الايمان افضل اهل زمانه واقف في المسائل الكبار حائر المسائل الكبيره وقف حائر الغزالي رحمه الله انتهى اخر امره الى الوقف والحيره في المسائل الكلاميه ثم اعرض عن تلك الطرق واقبل على احاديث الرسول وصلى عليه صلى الله عليه وسلم فمات والبخاري على صدره الرازي ابو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه اقسام اللذات يقول ايه نهايه اقدام العقول عقال وغايه سعي العالمين ضلال وارواحنا في وحشه من جسومنا وحاصل دنيانا اذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا فكم قد راينا من رجال ودوله فبادوا جميعا مسرعين وزالوا وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال هم طلعوا فوق الجبال فزالوا والجبال هي هي يعني ببساطة هو اتنطط على البخاري البخاري زبد هو وقع وفضل البخاري هو البخاري فزالوا والجبال ايه جبال اللي بيتنططوا على ابي حنيفه وعلى مالك وعلى الشافعي وعلى احمد في الفقه زالوا والجبال والجبال جبال انا بقول ببساطه للاخوه في تدريس الفقه ان احنا ندرس على المذاهب ليه كل اللي لتوا وعجنوا وراحوا جم في الاخر مردهم للمذاهب لما قرات دلوقتي ان الامدي واقف متحير في المسائل الكبار كذلك لما تقرا في نيل الاوطار تلاقي الشوكاني في المسائل الكبيره ايه واقف متحير اول ما يزني يقول ودي خاصه بالرسول صلى الله عليه وسلم تعرف في مساله من المسائل استغفر الله العظيم كنت هقول تخليك تضحك لما جه يبحث مساله دخول المسجد في اوقات الكراهه الانسان يجلس ولا يصلي ركعتين قال والاولى عندي الا يدخل المسجد في هذه الساعه بالله عليك ده فقه هو ده الفقه الفقه توجد لي حل مش تقول لي ما تدخلش الجامع فاهم ازاي فلذلك المهد للفقهاء الكبار مش للعقول يقول الرازي الفخر الرازي راجل معتزلي اللي هم بيقدموا العقل عن النقل يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي الله أكبر كلام زي الفل هو ده اللي أنا قلت لك عليه من الأول قلت لكم صدقوني من الأول خالص راحت عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة راحت طمأنينة قلب تنام وانت مرتاح التاني زي زي بقول لك كده يحط دماغه على المخده ما يعرفش ينام يعني لو شئتم ان احنا نوسع بس انا مش عايز اوسع اعتمادي في شرح الطحاويه على الاختصار عشان نلم الموضوع مش عايزين نوسع والا كنت جبت لكم امثله ان بعض الناس قعد يقرر من المعتزله يقرر وينفي ساعات طويله علو الله عز وجل يقول مش فوق ربنا مش فوق ربنا مختلط بالدنيا كلها فقام واحد جاهل في وسط المجلس قال له يا شيخ فلما يجد احدنا ضروره اذا قال يا رب ان يتجه الى فوق قال له انت بتقول ربنا مش فوق طب امال الواحد مننا لما يجي يقول يا رب يعمل كده ليه فشق ثيابه وقال ها هذا هو ما يقعدوني ويقيموني هو ده اللي مجنني طب ما تستسلم تعب نفسك ليه ما تستسلم ليها وخلصت الجارية بمنتهى البساطة في السماء وأشارت قال مؤمن معترض على النبي ليه فلذلك شوف الكلام يقول ايه تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن القرآن خليك ورا القرآن الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما وانتهت القضية خلصت بدون دوشة وكذلك قال أبو المعالي الجويني يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به قال عند موته لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم دخلت في الذين هوني عنه والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي امي الاميه اللي ما بتعرفش تقرا وتكتب امه اللي ما درستش حاجه ولا كانت عندها فكره او قال على عقيده عجائز نيسابور عليكم بدين العجائز كل دول في الاخر قالوا كده دين العجائز اللي هي ستك جدتك اللي هي قاعده في البيت دي اللي ما اتعلمتش الاميه اللي ما بتعرفش تقرا وتكتب تقول لها ربنا تقول لك ربنا يا ابني على كل شيء قدير ربنا يا ابني ربنا ملك وسع كل شيء يا ستي ربنا تقول لك هو ربنا عارف كل حاجه يا ستي ربنا تقول ربنا هو اللي بيعمل كل حاجه هي دي عقيدتهم بدون بقى ايه بدون تفاصيل بدون مناقشات في الاخر بيقول لك انا تبت من كل اللي فات وانا على دين امي انا على راي امي في الدين في العقيده على رأي جدتي على رأي العجائز يقول ومن يصل إلى مثل هذه الحال اللي هو مذبذب فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا من يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق ما هيبقى مش عارف الحق فين بقى تزندق كما قال أبو يوسف رحمه الله من طلب الدين بالكلام تزندق ومن طلب المال بالكيمياء أفلس ومن طلب غريب الحديث كذب وقال الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام وقال لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقر به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراف في الآخر يبقى بمنزلة طفل في الكتاب ويسيب كل اللي جري فيه طول عمره بيبحث ويفكر ويرجح بدماغه يقول الإمام الطحاوي ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام انت دلوقتي بتؤمن أن الله عز وجل يرى في الجنة يراه المؤمنون في الجنة إيمانك ده ما يصحش إلا ها إذا كنت مستسلم يعني إيه يعني مش متصور إزاي تحصل الرؤية دي إنما أنت مؤمن بيها على مراد الله مش قلنا عقيدتنا كده بمنتهى البساطة قلناها الرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا مش لسه قايلين لك دلوقتي ان الرازي قال ان اقرب الطرق طريقة القرآن فهي طريقة القرآن وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة تفسيره على ما اراد الله علما بيقول لك ايه بقى هنا ولا يصح الايمان بالرؤية لاهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم او تأولها بفهم يبقى مش هيبقى ايمانك صحيح بالرؤية اذا تأولتها بفهم يعني تقول يعني قصده كذا يعني المراد منها كذا تأويلها لا اذ كان تأويل الرؤية بترك التأويل يبقى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة يعني ايه يعني الى ربها ناظرة بترك التأويل بترك التأويل اذ كان تأويل الرؤية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين لازم تبقى فاهم كده ومستسلم كده اخوتي في الله هذا اسعد شيء في الدنيا ان تكون عقيدتك بهذه الراحه احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته